اسمعي أيتها السماوات واصغي أيتها الأرض لأن الرب يتكلم أهلا بكم في صفحة اسمع دوت كوم يقول الوحي المقدس اسمع يا شعبي فأتكلم ويقول الرب يسوع المسيح إن كان لأحد أذنان للسمع فليسمع ومن له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس فهلما نستمع بكل احترام وخشوع إلى هذه العظة من كلمة الله المباركة
ليوحنا أصحاح 12 إنجيل يوحنا أصحاح 12 ثم قبل الفصح بستة أيام أتى يسوع إلى بيت عنيا حيث كان لعازر الميت الذي أقامه من الأموات فصنعوا له هناك عشاء وكانت مرثى تخدم واما لعازر فكان احد المتكئين معه فاخذت مريم منا من طيب ناردين خالص كثير الثمن ودهنت قدمي يسوع ومسحت قدميه بشعرها فامتلا البيت من رائحه الطيب فقال واحد من تلاميذه وهو يهوذا سمعان الاسخريوطي المزمع ان يسلمه لماذا لم يبع هذا الطيب بثلاثمائه دينار ويعطى للفقراء قال هذا ليس لانه كان يبالي بالفقراء بل لانه كان سارقا وكان الصندوق عنده وكان يحمي يسوع اتركوها انها ليوم تكفيني قد حفظته لان الفقراء معكم في كل حين واما انا فلست معكم في كل حين امين هناك ارتباط احبائي بين هذه الحادثه وبين اصحاح 11 وهناك ارتباط بين اصحاح 11 واخر اصحاح 10 في اصحاح 10 الرب اعلن مجده امام اليهود عندما قال لهم انا والاب واحد فرفعوا حجارة ليرجموه وقالوا له أنت بتجدف شعر الرب بأنه مرفوض من اليهود فسحب نفسه بهدوء وراح إلى عبر الأردن إلى المكان الذي كان يوحنا يعمد فيه أولا ومكث هناك وبعدين حصلت الأحداث بتاعت أصحاح 11 مرض لعازر وأرسلت الأختان إليه قائلتين يا سيد هو ذا الذي تحبه مريض يقول الكتاب أنه لما سمع أنه مريض مكث حينئذ في الموضع الذي كان فيه يومين ثم أتى إلى بيت عنيا أنا عايز نتتبع الفكرة التدبيرية الجميلة جداً قبل ما ندخل في القصة الحلوة بتاعتنا إن كلمة الله رائعة جدا يا أحبائي عندما رفض الرب من اليهود إلى أين ذهب؟ ذهب إلى عبر الأردن إلى المكان اللي اعتمد فيه إلى المكان اللي السماء أبدت كل السرور به هناك قبلته السماء ظل في هذا المكان مدة قد إيش؟ يومين وبعدين أتى إلى بيت عنيا بيت العناء اللي بتصور لينا هذا العالم ما دخلش القرية لكن خارج القرية لاقته مرثى ومريم وبعدين راح في موكب القيامة والحياة مع مريم ومرثى ودخل القرية وهناك أحيا لعازر الذي أنتن أحياه بعد اليومين اللي مكثهم في عبر الأردن هل نستطيع أحبائي أن نتتبع هذا الفكر التدبيري الجميل الرب عندما أتى في مجيئه الأول رفض وده كان واضح قوي في المنظر رفعوا حجارة ليرجموه رفض بعد الصليب قبلته السماء لمدة قد إيه الفترة الحاضرة التدبير الحاضر مدته قد إيه يومين اللي هي فترة رفض إسرائيل هوشع ستة يقول لنا كده بمنتهى الوضوح يحيينا بعد يومين وفي الثالث يقيمنا لقد مكث هناك يومين في المكان اللي السماء اتفتحت له فيه ونزل الروح القدس عليه مثل حماه الاب اعلن منتهى السرور انه هناك يحظى بالقبول لمده اليومين وبعد اليومين جاء الى بيت عني بس ما دخلش القريه نفسها لكن خارج القريه لاقته مريم ومرثى أليس هذا صورة لما سيحدث قريبا جدا يا أحبائي الرب مش هينزل إلى هذه الأرض لكننا سنصعد لملاقاة الرب في الهواء خارج نطاق هذا العالم وبعدين وبعدين احنا مع الرب في موكب النصرة سيأتي فعلا إلى هذا العالم ويحيي إسرائيل اللي هم في حالة الموت والرفض في الفترة الحاضرة نشكر رب يا أحبائي لأن الحكاية قربت قوي نفس المنظر ده نشوفه في يوحنا أربعة ترك اليهودية مرفوضا منها ومضى إلى الجليل الجليل المحتقر الإقليم المحتقر الناس أذل الغنم الغلابة دول اللي بيمثلوا البقية التقية في المستقبل لكن يقول لنا كان لابد له أن يجتاز السامرة وشوفوا عن السامرة المنطقة الأممية دي الفترة الحاضرة التدبير الحاضر تدبير النعم بعد ما رفض اتجه في نعمته للأمم للسامرة مكث في السامرة قد إيش يومين نفس الفكر يقول الكتاب وبعد اليومين راح واحيا ابن خادم الملك يحيينا بعد يومين نشكر الرب لان نجاتنا تقترب جدا واصبح مجيء الرب على الابواب احنا في الفتره الحاضره فتره غياب الرب السماء قبلته هو مرفوض من الارض لكن ايه مشاعر القديسين يا احبائي المنظر الحلو اللي قريناه في يوحنا 12 الرب المتألم الرب المرفوض الرب اللي في زمن صبره لسه لم يتبوأ عرشه ولم يأخذ مكانه على هذه الأرض لكن بلغة سفر النشيد العروس بتقول له سرة المر حبيبي لي بين ثديي يبيت يلي مش مرتاح في العالم ولا مرتاح في المسيحية الإسمية التي رفضتك مكانك في قلبي وأحشائي وعواطفي ليكن قلبي لك العرش المريح مكانك في قلبي لكن كمان نقدر نقول له يا رب ومكانك في بيوتنا ومكانك وسطينا كجماعه تاخد مكانك اللائق بيك ترتاح ترتاح وسطينا تكرم وسطينا يلي العالم بيكرهك احنا بنحبك يلي العالم بيرفضك انت سيد عظيم في وسطنا كان عليهم رئيسا المرفوض ده مسيح الرب المرفوض اجتمع إليه كل متضايق كل مر النفس كل من كان عليه دين فكان عليهم رئيسا أجي ليوحنا 11 يعني سريعا فهو خلفية الأحداث أيضا ليوحنا 12 في يوحنا 11 حصلت مشكلة مع أغلى عيلة عند الرب مين زي البيت الحلو ده في قرية بيت عنيا عندك كم بيت يا رب غاليين فعلا وأعزاء فعلا في عينيك عندك كم بيت مفتوح انت ترتاح في البيت ده لا صدقوني ملاقي بيت تاني زي البيت ده اذا لماذا يا رب تسمح للمحبوب الغالي ان يمرض ويشتد مرضه ويموت لماذا تسمح بتجربه لاسره حلوه جدا كانت يعني من اغلى الاسر على قلبك لماذا سمحت لهم بالكسر والدموع والمرار والموت لماذا يا رب اربع مرات يا احبائي يشار الى ان الرب كان بيحب العيله دي اول مره لما الاختين بعتوا الرساله يقولوا له هو ذا الذي تحبه ما قالوش اسمه بس هو يا سلام يا احبائي اصله مش كتار معروف لما يقولوا له وذا الذي تحبه معروف هو ذا الذي تحبه دي أول إشارة أنه محبوب الإشارة الثانية الروح القدس يسجل ويقول وكان يسوع يحب مرثا وأختها ولعازر الإشارة الثالثة لما مات لعازر الرب قال لهم لعازر حبيبنا قد نام والإشارة الرابعة إنه لما بكى يسوع الناس اللي واقفين كلهم قالوا انظروا كيف كان يحبه انه محبوب وياتي السؤال مره اخرى لماذا تسمح يا رب للمحبوب بتجربه ثقيله بهذا الشكل انه بحكمه يعمل وذا هو الافضل ياما أشياء تبدو محيرة في طرق الله ياما أسئلة كثيرة بغير جواب وستبقى دائما بغير جواب إلا الجواب الوحيد لست تفهم أنت الآن ما أنا أصنع لكنك ستفهم فيما بعد تحصل أحيانا أشياء أحبائي نصطدم بها جدا في حياتنا ليه يا رب احنا كنا متوقعين شيء اخر خالص غير كده ليه يا رب عملت فينا كده ما يدينيش اجابه واضحه فان كل اموره لا يجاوب عنها من عرف فكر الرب او من صار له مشيرا ممكن ما يعجبنيش اللي عمله معايا وانا انسان انا ليا اراده وليا رغبات لما بيعمل معايا حاجه ضد رغباتي بتزمر يعني بضطرب برتبك مش ده اللي حصل مع يوسف لما يعقوب خلف ايديه وهو بيبارك الولاد يا ابويا ده انا حاططهم لك بالعدل يا ابويا ما تتعملش كده ليس هكذا يا ابي ده مش صح اللي اتعمل كان الجواب ايه علمت يا ابني علمت انا حبيبي عارف انا بعمل ايه ده شغلي وانا عارف شغلي كويس انا فاهم دي ما جاتش كده وبس لكن دي موزونه دي جرعه محسوبه وكما يحرك النسر عشه وعلى فراخه يرف عارفين الايه اللي قبليها على طول كانت ايه احاط به ولاحظه وصانه كحدقه عينه أحاط به ده خده في الحضن ده مين ده مين يعقوب تثنية 32 9 و10 يعقوب وجده في أرض قفر وفي خلاء مستوحش خرب أحاط به ولاحظه وصانه كحدقة عينه إنها المحبة التي تحنو لكن وراها على طول كما يحرك النسر عشه وعلى فراخه يرف ويبسط جناحيه ويحملها على مناكبه النسر ده مش نسر عدو غريب جه هجم على العش لا يا احبائي ده النسر الاب اللي بنى العش واللي بيجيب الاكل للفراخ اللي بيحنو ممكن يجي يوم ويقسو نعم وان كنا بنتقبل اللمسات الحانيه فعلينا ان نتقبل ونقبل هذه اليد التي قد تقسو علينا احيانا اخرى انه نفس الشخص انها نفس اليد انها نفس المعاملات انه نفس الصلاح اللي مش ممكن هيتغير اطلاقا فهمت او ما فهمتش ستبقى ابا على مر الزمان ستبقى حبا كاملا بل رائعا يحيي الكيان هذا المرض ليس للموت بل لاجل مجد الله احبائي طبعا الموت مش محتاج مرض لكن هو بعت المرض لاجل هدف سامي جدا وبكده نفهم انه سواء مرض او غيره اي تجربه بنمر بيها الله سمح بيها لاجل مجدي لكي يتمجد هو وعلينا ان نفهم الفكر الصالح من وراء كل المعاملات الرب راح في اصحاح 11 الاتنين بيبكوا الاختين بيبكوا ومين كمان بيبكي وهو نفسه بكى يسوع في اصحاح 11 شده حزن الاختين لكن الرب راح وعمل حاجه حلوه خالص بلغه المرنم مسح الدمع السكيبه من عيون البسطاء نازعا حزن الحزانه زارعا فيهم عزاء ما سابهمش غير وهم فرحانين جدا وسعداء جدا شفى كسر قلوبهم من اللي بيشفي المنكسر القلوب في مزمور افتكر 145 او 143 يقول الذي يحصي 147 الذي يحصي عدد الكواكب الذي يدعو كلها باسماء القدير ده وراها على طول يشفي المنكسر القلوب ويجبر كسرهم انه يعرف ان يفعل ذلك وده اللي عمله في بيت عنيا شفى كسر قلوبهم لكن في اصحاح 12 مين اللي مكسور القلب المرة دي مين رجل الأحزان المرة دي هو فأصح 11 هم في حزن عميق وهو راح يخفف أحزانهم لقد حمل أحزاننا وأخذ أسقامنا في أصح 12 هم بيردوا الجميل أنت يا رب رجل الأحزان انت بتقترب من الصليب ايه اللي, اللي خلى المشهد بالنسبه للرب يسوع مشهد حزن عميق جدا انه اقترب جدا من الصليب وشبح الصليب يخيم على نفسه وكل ما كان يقرب كل ما كان يحس بحزن حزن حزن عميق جدا لغايه ما جه في البستان وقال لهم دي خلاص بقى فاضل ساعات على الصليب نفسي حزينة جدا حتى الموت مين اللي فاهم مشاعره وفاهم انه رجل الاحزان حتى لو لم يظهر نحن لا نقرأ اطلاقا عن ان الرب اظهر شيء من حزنه نهائي لكن هم عشان قريبين منه بالذات مريم اللي قريبة منه وفاهمة ان الرب رايح للصليب وان الحكايه قربت قوي صنعوا له هناك عشاء لكن خلوا بالكم لما نقارن انجيل متى 26 ومرقس 14 ويوحنا 12 نلاقي فيه يعني شيء من الاختلاف في الصياغه الالهيه متى 26 ومرقس 14 يقولوا لنا قبل الفصح بيومين هنا يقول قبل الفصح بستة أيام متى 26 ومرقس 14 يقولوا لنا انه ده كان في بيت سمعان الأبرص لكن هنا ما يقولش في بيت سمعان الأبرص عايزين نعرف هما قبل الفصح بيومين ولا بستة هل هو في بيت سمعان ولا في بيت مريم ومرسى لا هي الحادثة هم حادثة واحدة دول مش حادثتين هي حادثة واحدة بالطبع وهي بالظبط حصلت في بيت سمعان الأبرص وقبل الفصح بستة أيام أمال إيه حكاية اليومين؟ إحنا لما نرجع لليومين نلاقي ما, ما صنعوش العشاء قبل الفصح بيومين النص بالظبط إنه قبل الفصح بيومين تشاور اليهود عليه لكي يهلكوه ابتدوا يحطوا الخطة الزمنية كان خلاص الأمر تقرر وانتهى لكن العشاء ده حصل الأسبوع الأخير كله كان الرب كل ليلة بيروح بيت عنيا من أول متى 21 راح الهيكل ليه ارتاح في الهيكل الهيكل ده بيت وأحبائي الواحد بيرتاح فين في بيته لكن راح بيته لقي ان البيت تحول الى مغارة لصوص بيتي اللي كان مفروض اني ارتاح فيه لقيته بقي مغارة لصوص مش مرتاح بص يمين بص شمال لقي الحالة سيئة للغاية يقول الكتاب نظر حوله وبعدين مضى إلى خارج المدينة وبات في بيت عنيا وكل يوم تقريبا كان بيروح الهيكل الصبح ويرجع يبيت في بيت عنيا لو 12 يقول لنا انه كان بالنهار يعلم في الهيكل وبالليل يخرج ويبيت في الجبل الذي يدعى جبل الزيتون على اي حال هي حادثة واحدة حصلت في بيت سمعان الأبرص ويقينا الرب كان شفى هذا الرجل من برصه فهو مديون للرب بالجميل وفي نفس الوقت كل دول كانوا حاضرين ده كان فرصة شركة زي اللي انتوا بتعملوها كده انه يتجمعوا اكتر من عيلة في اي بيت لكن الكل بيخدم ذات الشخص الكل مجتمع حوالين شخص واحد عايزين يكرموه الى اقصى حدود الاكرام هذا المرفوض هذا الشخص اللي لم يجد راحته في العالم رجل الأحزان سرة المر اللي جمع كل صنوف الألم والحزن مر مسرور يا هو الشخص ده اللي يحتاج نقولها بكل خشوع ان احنا نخفف عنه احزانه عندما نظهر مشاعر الحب والولاء والتكريس والإكرام الرب يلاقي من تعب نفسه ويشبع هذا ما حدث يا أحبائي في يوحنا 12 في يوحنا 12 قبل الفصح بستة أيام أتى يسوع إلى بيت عنيا حيث كان لعازر الميت الذي أقامه من الأموات فصنعوا له هناك عشاء شوفوا بقى مفارقة ما بين موقف الأسرة دي والأحباء دول وموقف اليهود اللي بره فاكرين أحبائي في القصة اللي الرب حكاها لقى 16 بتاعت الغني ولا عازر الغني وهو في الهاوية في العذاب رفع عينيه وشاف العازر في السماء في حضن إبراهيم اتكلم مع إبراهيم وقال له يا أبي إبراهيم ارحمني ابعت لي لعازر يبل طرف اصبعه بماء ويبرد لساني لاني معذب في هذا الليل ابراهيم قال له ما ينفعش قال له طب بلاش ابعتوا لاخواتي الا على الارض لان لي خمسه اخوه عايشين زيي وهيجوا الى موضع العذاب هذا ابعت لهم لعازر يبشرهم بلاش يجيني هنا في الجحيم ابعتوا للارض لاخواتي قال له ما عندهم موسى والأنبياء قالوا لا لا ما ينفعش موسى والأنبياء الكتب ما تنفعش الكتاب المقدس ما ينفعش أمال إيه اللي ينفع لو قام واحد من الأموات يصدقون قال له صدقني إذا كانوا ما يسمعوش من الكتب يبقى ولا إن قام واحد من الأموات يصدق بصوا بقى المنظر هنا الرب أقام واحد من الأموات ولا لا ده مش واحد من الأموات ده واحد قد أن تن كنا نتوقع يا أحبائي أن كل الناس وشاهد هذه المعجزة عدد كبير جدا من الجموع كانوا واقفين كنا نتوقع أنه إن الرب أظهر يعني مجده بكيفية في هذا المشهد تفوق الخيال اللي لسه حالا كان بيدمع ودموعه نازلة كإنسان إنسان رقيق المشاعر جدا لكن نبص نلاقيه وهو بيصلي برضه كإنسان أيها الآب أشكرك لأنك سمعت لي وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي ولكن لأجل هذا الجمع الواقف أنت بتصلي ليه يا رب المجد عشان العذر يقوم قال لا مش عشان العذر يقوم احنا هنشوف ان هو خلص صلوته وقوم لعازر امال بتصلي ليه قلت ليؤمنوا انك ارض دي اللي عايزه صلاه عشان الجموع تؤمن ولما قال هذا صرخ بصوت عظيم لعازر هلما خارجا فخرج الميت الذي انتن وكله متربط متربط, متربط ووجهه ملفوف خرج حاجة عجيبة قوي يا أحبائي كيف خرج هذا المائت الذي أنتن واللي ما يقدرش يمشي ولا يخطي خطوة كيف خرج يا لها من كلمة مصحوبة بسلطان إلهي وحيث تكون كلمة الملك فهناك سلطان خرج الميت ووقف قدامهم محمول بهذه الكلمة الإلهية القادرة يقول لهم حلوه ودعوه يذهب كم واحد آمن بهذه المعجزة أهو قدامهم أهو ميت قام إن قام واحد من الأموات يصدقون كذب ولا هيحصل إطلاقا ولا لو كل الأموات قاموا ما أردأ القلب البشري الذي تقسى بسبب الخطية عارفين رد الفعل كان ايه مش انهم ما امنوش يا ريت ده كانوا عايزين يقتلوه وعايزين يقتلوا مين كمان لعازر كمان عايزين يموتوا لعازر اللي لسه الرب مقومه لان الناس كانت بتيجي والبعض منهم لما كان بيشوف حياة لعازر الجديدة كان بيؤمن بالمسيح ويحب المسيح لكن موقف العالم من بره الكراهية والرفض للنهاية أما موقف الأحباء فهو التقدير والولاء عايزين نكرمك ولا نكرم العازر اللي قام احنا بنحتفل عاملين حفلة وعاملين عشوة جميلة بس بنحتفل بمين بنحتفل بالعازر اللي كان ميت وقام يقول كده لا يا أحبائي امال يقول ايه صنعوا له لمين للرب صنعوا له هناك عشاء ولعازر ايه موقعه في الموضوع ده لعازر كان احد المتكئين معه وفي الجلسه دي بنشوف صوره لاجتماع الكنيسه المحليه ويا له من مشهد رائع لماذا نجتمع فلنعظم اسمه ونرفع ايادي طاهره احنا بنجتمع لكي نكرم هذا الشخص ونمجده ونعليه ونرفعه في وسطنا اكراما لي بحيث انه يلاقي حاجه من تعب نفسه يرى ويشبع يرتاح ويفرح باحشاء القديسين عواطف القديسين تكريس القديسين سجود القديسين في المنظر ده في اجتماع الكنيسة المحلية في ثلاث مجموعات المجموعة الأولى ممثلة في مرسى بتعمل ايه مرسى بتخدم بس طبعا في فرق كبير ما بين الخدمة هنا والخدمة في لوقا عشرة لما كانت بتخدم هناك متذمرة وبتخدم بدافع حب الظهور ونوال المديح وشد الأنظار إليها نشيطة وحركة قوي وتتكلم كتير قوي وتتحرك كتير أنا هنا يا جماعة أنتوا إيه الناس اللي ما بتقدرش دي طبعا ده نوع من الطفولة إن المؤمن يحب يشد الأنظار إليه وليس إلى المسيح كل ما أكبر روحيا أقدر أقول مع يوحنا المعمدان ينبغي أن ذلك يزيد وأنا أنا أنقص أنا أنقص لكن هو يزيد هو السيد الوحيد أنا مش هزحمه في مكانه مرسى كانت تخدم شكل في لقى عشرة لكن هنا بتخدم يا سلام وقد نحتاج يا أحبائي إلى هذه النوعية من النفوس اللي بتخدم وترضى بأقل خدمة وترضى بأقل مكان وبتخدم ومش مستنية مديح من حد وبتخدم لأجل إكرام الرب فقط وليس شيء آخر النوعية الثانية ممثلة في لعازر الذي كان أحد المتكئين معه إنه يمثل الشهادة الشهادة في الكنيسة المحلية وبالفعل الناس الضيوف اللي جم شافوا لعازر قاعد ايه الشهادة في الموضوع الشهادة انه ده كان ميتا فعاش ده حياة جديدة اهو بتتكلم في صمته وكلامه انا تقالوا كانوا متمنينه ان الجدع لو هيرنموا الترنيمة يسمعوا صوت لعازر بيرنم اللي كان ميت ده بيرنم نعم يا احبائي شهادتنا بحياتنا الجديده اللي امتلكناها تؤثر جدا في العالم لكن الحاجه الثالثه مريم ومريم متميزه دائما في الصحو والغيم ليها المكان المتميز عند قدمي السيد مريم في لقا عشرة كانت عند رجلين الرب جلست تعمل ايه تشتكي تطلب تتكلم تحكي عملت اي حاجة من ده كله لا امال جلست لكي تسمع انا مش هضيع وقتي في ان انا او انا اتكلم الوقت ده ثمين جدا انت تتكلم انت تك... انت كلامك غالي قوي وانت كلامك مهم قوي وانا هقول ايه مهما انا قلت انا مش مهم اللي انا هقوله انا اسكت ليكن كل شخص مسرعا في الاستماع مبطئا في التكلم فينا الميل وسامحوني خاصة الأخوات يحبوا يتكلموا كتير ويحبوا يلاقوا من يسمعهم جيدا دي حاجة يعني في التكوين النفسي ومش غلط لكن الكتاب يعلمنا كن مسرعا في الاستماع مبطئا في التكلم مريم خدت مكانها تسمع وتتعلم وتفهم وتستوعب عند قدمي السيد في أصح 11 مكانها فين في يوم الحزن العظيم عند قدمي السيد في الغيم مش بس في الصحو لكن في الغيم والضباب اول ما راحت والدموع في عينيها اول ما شافت الرب عملت ايه خرت وسجدت كانش ممنوع اللي يتكلم كتير الست دي كل اللي قالته في الثلاث اصحاحات اللي بيحكوا لنا قصتها او الثلاث مواقف مش غير كلمه واحده يا سيد لو كنت ها هنا لم يمت اخي في أصح 12 مكانها المتميز عند قدمي السيد تدهنهما بالطيب السجود في الكنيسة المحلية والسجود مرتبط بثلاث حاجات أشوفهم في مريم الحاجة الأولى الفهم الغزير الحاجة الثانية الحب الكبير الحاجة الثالثة التأثير الكثير الفهم الغزير الست دي اكتر واحدة فهمت الرب في ايام جسده ولا واحد من كل التلاميذ كان فاهم اي حاجة لغاية الرب ما مات وقام يعني ياما الرب اتكلم انا مش فاهم التنبلة دي كانت جاية منين لكن يبدو ان هو ده الانسان الطبيعي يعني ما عندوش الذكاء الروحي انه يفهم ويستوعب لكن الست دي كانت متميزة جدا بذكاء روحي خارق الفهم الغزير فهمت اربع حاجات فهمت اول حاجة ان الرب عبر طريقه في هذا العالم المترب دون ان تتسخ رجلاه دي اول حقيقه انت قدوس انت مريت في العالم برجليك مع ان العالم كله شرور العالم ملوث بالخطيه لكن انت الوحيد اللي رحله حياتك كلها للنهايه دون ان تتسخ قدماك انت مش محتاج ميه تغسل رجليك لكن رجلين الحلوه دي اللي عبرت الطريق في منتهى الكمال تدهن بالطيب الناردين الخالص العطر دي اول حاجه فهمت ان الرب لازم يروح للصليب ده اللي كان مخفي عن التلاميذ الرب يتكلم عن الصليب تحصل مشاجرة ما بينهم عن من يكون الأعظم فهموا فهموا اللي هو قاله انتوا فين وبتتكلموا عن ايه مرة تانية اتكلم عن الصليب جت أم ابني زبدي وقالت له بس أنا ليا طلب وحيد اتفضلي يا ست اطلبي طلبك ده بعد ما هو حكى عن الصليب قالت له بس أنا عايزة إن الولدين بتوعي ويبقى واحد يقعد على اليمين وواحد يقعد على اليسار في الملكوت فين الملكوت أنا رايح للصليب الفهم التالتة لبطرس نفسه يقول له حاشاك يا رب اتكلم عن الصليب قال له حاشاك يا رب لا يكون لك هذا ما تقولش الكلام ده لانه ده مش ممكن يحصل مش ممكن يحصل ولا واحد فهم صدموا باحداث الصليب الرب اتكلم عن القيامه ولا واحد فهم ان الرب هيقوم غير مريم دي فهمت ان الصليب حتمية والحاجة التالتة فهمت انه لابد ان يقوم من الاموات فما راحتش عند القبر لان القبر فارغ بصوا على الباقيين بصوا على تلميذي عمواس فهم ايها الغبيان والبطيء القلوب في الايمان بجميع ما تكلم به الانبياء هم كانوا مخلصين بس متنبلين مفيش مفيش ادراك وفهم للحقائق اللي الرب حكاها كتير كتير كتير ياما قال انه في اليوم الثالث يقوم ماشيين عابسين سابوا اورشليم اورشليم مدينه الاعياد والافراح مدينه الملك المدينة المحبوبة لكن عاطوا ظهرهم لأورشليم في حزن وكآبة البلد دي اللي شهدت أحداث الصليب وقتل أعز حبيب البلد دي مش عايزين نجيها تاني ولا نخطيها تاني تحولوا عن أورشليم وراجعين بلدهم ماشيان عابسين اقترب إليهما يسوع نفسه وكان يمشي معهما وعمالين يحكوا يتكلموا يحكوا يتكلموا فقال لهم انتوا بتتكلموا في ايه وبالمناسبة لو الرب امتحنا بسؤال مفاجئ انتوا بتتكلموا في ايه اعتقد انه ممكن نتكسف في كثير من الاحيان ممكن حتى على التليفون انت بتحكي في ايه انت بتتكلم بتقول ايه انه المستمع الصامت لكل حديث اللي لازم نعمل له حساب في كل كلام بقوله ما هذا الكلام الذي تتطرحان به وانتما ماشيان عابسين قالوا له انت متغرب وحدك انت شكلك غريب انت مش من هنا قال انا فعلا مش من هنا انت ما تعرفش الاحداث اللي شهدتها اورشليم في الايام دي وما هي بص الفهم قالوا له المختصة بيسوع الايه الناصري برضه مش حلوة يعني هو بس ما تعرفوش عنه غير انه الناصري طب ده قالها نسنائيل امن الناصرة يمكن ان يكون شيء يعني ما شفتوش حاجة من مجده تقولوها غير انه الناصري طب وايه تاني قالوا له الذي كان انسانا ده بعد الرحلة كل بعد كل اللي شافوه من مجده ده كان انسان كان كمان لكن هو طبعا النهارده مش موجود ده كان انسان انسان ايه انسانا نبيا ادي الفهم مقتدرا في الاقوال والافعال وبص الرب صبور ازاي يا حبيبي اه وايه تاني قول فضلوا يتكلموا يتكلموا على فكره حديث هم اللي قالوه كان كتير ورب عمال يسمع يطلع كل اللي جواه هو دي الخلاصه اللي انتوا فهمتوها عنه عن حياته عن اللي حصل وكيف أسلمه حكامنا لقضاء الموت ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل كنا نرجو لكن راح رجاء إسرائيل مات الرجاء لما هو مات ولا احنا عارفين حاجة أبدا من اللي بيحصل الأحداث كلها متلخبطة معانا فعلا عشان انتوا هنا ده متلخبط ده نفسه لكن مريم فهمت ان الرب هيقوم من الاموات الرب ابتدى طبعا يوضح لهم الامور المختصه به اما كان ينبغي ان المسيح يتالم بهذا ويدخل الى مجده يعوزنا الوقت كان نفسي اتكلم فيهم عن تلميذي عمواز بس مفيش فرصه على اي حال فهمت كمان الحاجه الرابعه انه خلال الفتره اللي الرب هيقضيها في القبر جسد الكريم لن يرى فسادا ده مش زي العازر قد أنتن حاشا لأنه ده القدوس لن تدع قدوسك يرى فسادا فمش محتاج أطياب بعد الموت طب وقارورة الطيب اللي جهزتها تسكبها عليه وهو حي إكراما لي إنعاشا لي قبل أن يذهب إلى الصليب إنها بمثابة باقة من الزهور العطرية زكية العبير تقدم لمسافر أعيته رمال الصحراء شفنا في مريم الحب الفهم الغزير أشوف كمان الحب الكبير الست دي احبت كثيرا فاكرين امبارح الصبح كنا بنحكي عن المراه الخاطئه وعبرت المحبه مش بالكلام يا احبائي ولا السجود بالكلام ان ارخص انواع السجود هو الكلام لكن السجود الحقيقي مكلف والحب الحقيقي مكلف كلفه المحبه الست دي احبت كثيرا فعلا عملت ايه جابت قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن منن من طيب كم كبير من الطيب الغالي جدا اللي قدر ثمنه ب 300 دينار وكسرت القارورة وسكبت كل الطيب ما رشتش منه رشتين لكن كسرت وانساب الطيب هذا الكم الهائل من الطيب سكبته على رأسه وجسده حتى قدميه يوحنا لأنه إنجيل ابن الله يركز على قدميه متى لأنه إنجيل الملك يقول رأسه مصح كأنه أحباؤه بيتوجوه ربا وهنا ده أنت ربي وإلهي أنا عند رجليك خدت مكانها في اتضاع المحبة عند رجلين السيد وقدمت الطيب الناردين الخالص الكثير الثمن اللي عملته ده يا أحبائي كان كل ما عندها الرب قال كده في مرقس 14 عملت ما عندها الست دي ما كانتش غنية أو ثرية لكن إمكانياتها البسيطة المحدودة كانت عمالة تحوش تحوش تحوش كل اللي تقدر إنها تجمعه وبعدين جابت قارورة الطيب في البداية كانت تنوي إن ده لأجل تكفين جسد الرب حفظته لكن لما فهمت إنه مش محتاجه للتكفين قدمته له وهو ذاهب إلى الصليب قد ايه الرب انتعش بالمحبه دي عصاره محبه الطيب ده عصاره محبه وتكريس وولاء لشخص الرب الغالي آم، جابت اخر ما عندها ببساطه قصه صغيره يمكن بعضكم سمعها عن كابل كانوا بيحبوا بعض جدا ومرتبطين ببعض جدا بس هما الاثنين كانوا فقراء جدا في نفس الوقت في الانيفرساري الاول ليهم عيد جوازهم كل واحد من الاثنين فكر في الاخر عايز يقدم له هديه والهديه دي يعني بتتناسب مع حجم الحب اللي موجود جواه بس هما الاثنين فقراء هو كان يملك حاجه واحده في الحياه تعتبر أثمن شيء عنده ساعة ثمينة أهدها له أبوه قبل ما يموت وهي ما كانتش تملك غير شعرها الجميل الطويل المسترسل اللي كانت بتعتز بيه وهو كان بيعتز بيه علامة جمال ومجد لمحبوباته هو فكر فيها ايه اغلى حاجة عندها شعرها راح اشترى لها باع الساعة بتاعته وراح اشترى لها طقم توك مرصع بالجواهر علشان تجمل بيه شعرها وهي من غير ما يتقابلوا كل واحد فكر لوحديه قالت هو اغلى حاجة عنده الساعة الجميلة بتاعته اللي بيعتز بيها انا اروح اشتري له علبة مرصعة آه بالمعادن الثمينة أو الجواهر أو علبة ذهبية أقدر أقدمها له هدية يشيل فيها الساعة بتاعته فراحت عارفين ما معهاش فلوس راحت باعت شعرها واشترت العلبة الذهبية الجميلة وتقابلوا في المناسبة السعيدة دي كل واحد جاب اللي عنده بس التاني معرفش يستخدمها لكن قد ايه يا احبائي كان شيء بيعبر عن الحب الصادق الكبير كل واحد جاب اخر ما عنده المحبه وكلفه المحبه الم- لاجل المحبوب بلا حدود المحبه اللي ما تحسب لهاش المحبه اللي ما تستخسرش اي شيء اذا كان ده على المستوى الانساني فكم بالحر يا احبائي محبتنا للرب يبقى شكلها ايه ماذا نقدم للرب ايه اللي الرب عايزه مننا بس كلام اقوله له في الاجتماع عيب جدا آه، داود في يوم من الايام كان عايز يقدم ذبائح علشان الرب يرضى ويصفح بعد الحادثه بتاعه الوباء لما عد الشعب فراح عند بيدر أورنان اليابوسي وقال له أنا عايز أشتري البيدر ده و- وعايز أقدم ذبائح للرب فقال له أنت تاخد البيدر وتاخد ال- البقر وتاخد كل حاجة وتقدم اللي أنت عايزه خده أنت هتقدم للرب قال له أبدا ما قدمش ذبائح مجانية هو فاهم كويس إن السجود مكلف أول سجود في الكتاب المقدس كله فين يا أحبائي تكوين 22 مكلف ولا مش مكلف ده يا خذ ابنك وحيدك الذي تحبه اسحاق وقدمه محرقة على احد الجبال اول سجود في العهد الجديد مكلف ولا مش مكلف اللي هم مين المجوس اللي جم مش بالكلام لا ده كل واحد جايب معاه هدية فتحوا كنوزهم وقدموا له هداياهم ذهبا ولبانا ومرا مريم ساجدة تميزت زي ما قلت بالفهم الغزير والحب الكبير الحاجة الثالثة التأثير الكثير آه الست دي عملت في صمت جابت القارورة في صمت وهي قاعدة عند رجلين السيد كسرت القارورة وسكبت الطيب فامتلأ البيت من رائحة الطيب يا للتأثير الذي عم الجميع الرب انتعش وكل اللي في البيت انتعشوا بالرائحة العطرة لكن خلوا بالكم لما مريم مسحت رجلين الرب بشعرها الطيب نفسه جه فين في شعرها بحيث انها منين ما تتنقل تحمل معها رائحة عطرة هو ده التأثير ايه الرائحة العطرة الرائحة العطرة هو تبارك اسمه اسمك دهن مهراق لرائحة أدهانك الطيبة صفاتك الجميلة يا رب كي أنشر من حول كلما أسير عطرا زكيا يملأ الدنيا عبير منين ما اتحرك احمل معايا هذا التأثير بصوا أليشع الشنامية تقول عنه علمت أنه رجل الله مقدس الذي يمر علينا ده الراجل ده مجرد مروره علينا في البيت بيحمل تأثيرا إلهيا ده شخص مش عادي عبير المقادس لأنه عايش في المقادس صفات المسيح باينه فيه ومؤثره جدا في الاحتكاك والمعاملات ده شخص مش عادي هل فينا يرون يسوع يا احبائي الناس مش عايزه كلام ده الكلام رخص لكن الناس عايزه شيء حي قدامها يكون مؤثر وملموس حياه مختلفه مؤثره وده مش هيجي غير لما نقعد كتير مع الرب ونمتلئ من هذا الشخص العطر فنحمل معنا هذا التأثير لا صدقوني أكتر من كده لو مريم اتوجدت في مكان مثلا دخلت مكان وخرجت منه ودخل وراها واحد تاني بنحس بالحكاية دي أحيانا في المصاعد مثلا واحد يدخل المصعد يلاقيه معطر جدا ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هنا كان في حد يحمل رائحة عطر او غرفة ادخل الاقي ريحة جميلة جدا بتملى المكان مفيش حد في الأوضة لكن في رائحة عطرة بتفيح معناه ايه معناه ان هنا كان في واحد او واحدة تحمل رائحة عطرة ويا مناس عاشوا وسطينا وعطروا الأجواء بتقواهم لكنهم رحلوا إلى المجد مش موجودين النهاردة معانا لكن صدقوني الرائحة العطرة تفيح على مر الزمان الصديق يكون لذكر أبدي لما مريم عملت كده عجب يهوذا الكلام ده لا عجب يهوذا ده كان هيتجنن يهوذا ليه لانه كان سارقا بصوا في ثلاث مواقف في الحتة دي موقف يهوذا موقف يوحنا الرسول البشير اللي كتب وموقف الرب يسوع موقف يهوذا هو حس ان القارورة الثمينة دي كسرت وانساب الطيب كله للمسيح وهو اغتاظ جدا وشن حملة بس طبعا مش قادر يقول ان هو كان عايز الفلوس دي ما يقدرش يقولها كده ببقه امال يقولها ازاي يقولها انه يروحنها ما هو الجسد يعرف يروحن الامور كويس حرامي لكن يعرف يروحن الامور كويس ايزابل تعرف تروحن الامور كويس نادوا بصوم وقولوا ان الراجل نبوت عمل ايه جدف نابوت على الله وعلى الملك بس عشان تاخد الشكل المظبوط نادوا بصوم إيزابل تنادي بصوم اه ممكن يهوذا قال لماذا كان تلف الطي بهذا فإنه كان يمكن أن يباع هذا الطيب ب 300 دينار ويعطى للفقراء باكي على الفقراء يا حبيبي لا مش باكي على الفقراء طب انت حاسس ان ده كتير اللي اتعمل يقول ده كتير قوي ده كتير ده اتلاف حاجة مش في محلها حاجة مش في محلها اللي تتعطي للرب اه صدقوني ادي تقدير يهوذا امال انت في رايك ان الرب يسوى كام مش 300 دينار امال يسوى كام قال ما يسواش اكتر من 30 من الفضه 30 من الفضه ثمن عبد مقتول اذا نطح طور صاحب الطور يدفع فديه عن العبد ده 30 من الفضه ياه هو تقديرك كده للسيد اللي شفت نعمته وشفت مجده بالشكل ده بالاسف يا احبائي لكن المحزن طبعا ان التلاميذ انجروا وراه واتذمروا وعنفوا الست الاميره وقالوا برضه لماذا هذا الاتلاف بص بقى على موقف البشير يوحنا وهو يكتب هذه الحادثه في محضر ابن الله المنظر منظر اجتماع الكنيسه المحليه حيث الرب حاضر في الوسط شوفوا الشهاده القويه تطلع ايه وشوفوا الاتقياء ي... الروحيين يوحنا الحبيب ده له فكر الرب الروح يحكم في كل شيء الروح عنده بصيره وتمييز يفهم كل الحركات اللي بتحصل جوه الجسد اه يفهم الجسد طبعا ويحكم عليه فيوحنا يكشف ويقول انه قال هذا ليس لانه كان يبالي بالفقراء بل لانه كان سارقا وكان الصندوق عنده وكان يحمل ما يلقى فيه الموقف الثالث موقف الرب يسوع يا احبائي ان الاشخاص الروحيين زي مريم قد يعنف او يجرح من اشخاص جسديين جوه الاجتماع ما تزعلش اذا اصطدمت بحالة زي كده ما تتعثرش وما تفشلش ممكن يحصل لكن شوف الروحي ياخد مكانه في صمت والرب يتولى الدفاع عنه الرب قال اللي مريم نفسها ما تعرفش تقوله الرب عبر الرب دافع الرب زكى ما عملته مريم بس جه في الاخر وحط مبدا جميل هختم بيه وقال اتركوها انها اليوم تكفيني قد حفظته في ال... في الاناجيل الثاني قال لماذا تزعجون المراه انها قد عملت بي عملا حسنا عملا حسنا سبقت ودهنت بالطيب آآ آآ قدمي آآ جسدي للتكفين سبقت وانتهزت الفرصة وهنا يقول لنا لأن الفقراء معكم في كل حين أما أنا فلست معكم في كل حين وهنا مبدأ بقى عايز نفهمه مع بعضينا الفقراء معكم في كل حين يعني في حاجات يا حبايب ينفع أعملها في أي وقت أما أنا فلست معكم في كل حين الرب بيقول لهم كده في حاجات ما تتعملش غير في وقتها وفي مناسبتها وإذا عدت الفرصة بتاعتها فلن تعمل للأبد في حاجات الرب بيدينا فرص في الحياة نعمل لأجله شيء إذا لحقت وعملت أبقى عملت إذا تهاونت أو ضاعت الفرصة فالفرصة لن تعود مرة أخرى ومش ده اللي حصل مع المريمات هم مش وحشين كل واحدة فيهم جهزت روحت البيت وجهزت الأطياب بتاعتها وراحوا عند القبر كم واحدة قدمت الطيب بتاعها للرب ولا واحدة في كل دول وكل واحدة رجعت بالطيب ما لحقتش اعمل فعلا لان كان في فرصة ممكن تتعمل لكن راحت دي مفيش غيرها برضو اقول قصة صغيرة عن زوجين برضو آم، بس غير الزوجين الأولانيين كان الراجل قاسي ورديء الأعمال والست كانت أميرة جدا ومخلصة جدا آه، هو كان من النوع اللي بيعتبر ان المحبة في القلب وهذا يكفي طبعا مفيش حاجة بالوصفة دي اللي في القلب ده لازم يبان ما سمعهاش كلمة طيبة تعزي أو تشجع لم يمدح شيء حسن لا فيها ولا في اللي بتعمله تجيب أحسن ما عندها وهو دايما من النوع اللي ينتقد ينتقد ينتقد مش يشوف اللي اتعمل يشوف اللي ما اتعملش يحمينا الرب من النوعية دي لحسن يكون في حد وسطيكم كده على أي حال فجأة ماتت الزوجة بغير مقدمات وبغير مرض وبغير حادث وبغير أي شيء مات وهو فوجئ بغيابها وابتدى ضميره يأنبه ويلومه ليه أنا عملتها بالشكل ده قد إيه كانت أميرة معايا كل السنين ليه أنا عملت فيها كده وليه لم أشعرها يوما بالحب والحنان والتقدير والإكرام ليه ابتدى يتصفح أوراقها ومذكراتها ويقرأ اللي هي كانت بتكتبه حس قد إيه كانت بتعاني هذه الزوجة الفاضلة في صمت ضميره احتج ضده جدا وقال آه لو أمكن أن أراها ولو مرة واحدة ولو لدقيقة واحدة بس أعتذر عن اللي أنا عملته وأتمنى أحس إنها غفرت اللي أنا عملته لكن بكل أسف الفرص اللي بتضيع لن تعود في حاجات ينفع تتعمل في وقتها وفي كلام ينفع أقوله في وقته ويبقى الكلمة في أوانها ما أحسنها مؤثرة جدا في وقتها بس لو راح وقتها ما أعرفش أقولها تاني مش هتقال للأبد المغزى الأدبي يا أحبائي أن الحياة عبارة عن فرص يعطيها الرب لنا لكي نكرمه ولكي نعمل شيئا لأجل مجده إكراما له هل ننتهز الفرص هل نفتدي الوقت ولا هو ايام عمالة تعدي ووقت عمال يضيع وفرص عمالة تضيع امام كرسي المسيح سنكافئ على ما عملناه لاجل الرب اللي ما لحقناش نعمله ما اتعملش اللي لحقنا نعمله هو اللي هيبقى معنا والرب هيكافئنا عليه بطول الابديه هنندم مش على اللي عملناه اطلاقا لن يحدث لكن هنندم على اللي ما عملناهوش لاجل الرب والرب لن ينسى احبائي الحب الصادق والتكريس الحقيقي الحلوه بتبان والوحشه بتبان الصغيره بتبان الكبيره بتبان الرب ما يهموش الكم اطلاقا لكن الرب يهمه القلب من جوه طالع منه ايه المرأة الأرملة الرب كان في الهيكل في آخر حياته حيث كان الهيكل تحول فعلا إلى مغارة لصوص طب يا ست انت هتروح الخزانة بتاعة الهيكل ده بقي مغارة دول شلة حرامية هتروحي تدفعي لناس حرامية لا أنا مش بدفع للحرامية البيت ده إلى هذه اللحظة لا يزال بيت الرب وأنا بدفع لرب البيت اللي بيشوف الذي يرى في الخفاء يجازي علانية لا زال هذا البيت هو بيت الرب على أي حال راحت وحطت الفلسين في الخزانة والرب باصص عليها ما فوتش المنظر ده قدام التلاميذ امتدح وعبر عن رضاه وسروره التام باللي اتعمل الست دي ألقت أكثر من الجميع الأغنياء ألقوا وهي ألقت بس الفرق شاسع ما بين دول ودول ازاي يا رب ألقت أكثر قال اه أصلي كل دول من الفضالة ألقوا لكن الست دي من أعوازها ألقت ألقت كل معيشتها وبصوا زي الرب بقى عارف الحاجات عارف كل شيء بالتفصيل دعونا نعمل الافضل دائما اسال نفسي وانت اسال نفسك هل انا جايب اخر ما عندي لاجل الرب بتفانى في العطاء لاجل الرب في الخدمه للرب وقتي للرب مجهودي للرب بيتي للرب اولادي للرب ولا انا لي اهتمامات اخرى ومن الفضالة أقدم شيئا لأجل الرب مريم عملت كل ما عندها ونالت المديح من فم السيد والرب قال في متى 26 حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر بما فعلته هذه بصوا الكلمة تذكارا لها ضمن ثلاث أشياء الرب طلب أن نذكرهم يا أحبائي الرب يسوع في آن جسده طلب اننا نذكر ثلاث حاجات فقط الحاجة الأولانية عبرة لكل الأجيال اذكروا امرأة لوط لوقا 17 اذكروا امرأة لوط درس اذكروا امرأة لوط الحاجة الثانية اذكروا مريم أخت العازر والحاجة الثالثة اصنعوا هذا لذكري له كل المجد
اسمع دوت كوم